مساء الخير هل نعيش الزمن الجميل أم أن الزمن الجميل يعيش فينا سؤال طرحه أحد مستمعينا الأحباء على صفحتنا بموقع التواصل الاجتماعي لكل جيل زمن جميل ومن يقول أن الزمن الجميل مضى ولن يعود فهذا يشير أنه قد تقدم بالعمر دعونا نستذكر ما كتبه الشاعر السوداني الهادي آدم بقصيدته الغد لكوكب الشرق أم كلثوم من الشرق اليوم مع أغاني من الزمن الجميل نازك مطربة لبنانية من أصول ليبية اسمها الحقيقي هبة الحسيني اكتشفها حليم الرومي عام 1946 ودعاها للعمل بإذاعة الشرق الأدنى سافرت إلى مصر عام 1953 ولحن لها أحمد صدقي رؤوف زهني رياض السنباطي محمد قصبجي وعبد العظيم محمد قدمها محمد فوزي بفيلمه الشهير كل دقة في قلبي وجعل أغنية نازك عنوانا للفيلم كي يزيد من شهرتها وإعجابا منه بصوتها غنى معها ككورس في تلك, في تلك الأغنية الخالدة من كلمات عبد العزيز سلام وألحان محمد فوزي وبصوت نازك كل دقة في قلبي وتعود لعام 1959
قلبي بتسلم عليك حنانه كل نسمة تمر من عندك عليا قلبي يحضنها بشوق وحنانه كل كلمة اسمعها عنك تحلى ليا ياللي جنبك قلبي بيلاقي أمان طب أنا من كتر أشواقي إليك كل دقة قلبي بتسلم عليك يا وحش من زمان في النار عينيك يا وحشني يا وحشني كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحشني من زمان في النور عينيك كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحشني من زمان في النور عينيك يا وحشني يا وحشني يا وحشني من زمان امتى تجيني السعيد الموجة وبتسر عيني يا وحشني من زمان امتى تجيني السعيد الموجة وبتسر عيني ده انت لو حنيت وجبني هتلاقيني عمري ما نسيت اللي كان بينك وبيني طب ده انا من كتر ما فكرت فيك كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحشني من زمان في رجع الود الجميل ما بينا ساعة كل دقة في قلبي بتقولك يا غالي رجع الود الجميل ما بينا ساعة دي الحياة جنبك أمل شاغل خيالي امتى نقول ويا الأمل فرحة زمان ده انت يوم ما تجيني تلقى بين ايديك كل دقة قلبي بتسلم عليك يا وحش من زمان في النور عينيك يا وحشني يا وحشني كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحشني من زمان في النور عينيك كل دقة في قلبي بتسلم عليك يا وحشني من زمان في النور عينيك يا وحشني يا وحشني
من زكية حمدان 1925 1987 وكلمات نوفل الياس وألحان خالد أبو النصر اليافي سليمة
صنام كذا ترفع الملاح فلا زمام فطرنا على الخداع فلا تلومي
نتابع لقاء اليوم مع أغاني من الزمن الجميل من كلمات حيرم الغمراوي وألحان سيد مكاوي وبصوت شريفة فاضل مبروك عليك يا معجباني
مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا جاي عروستك الحلوة قمر بلادي مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا جاي عروستك الحلوة قمر بلادي عروستك الحلوة قمر بلادي مبروك عليكم بعد شؤون محبة قاعد يجمع شملكم يا أحبة مبروك عليكم بعد شقوق محبة قاعد يجمع شملكم يا أحبة ملك المولى يعرفه الروح على جنبك ايدك تقدها دمعة دقت قلبك وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله باينة جوا عينيكي وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله باينة جوا عينيكي عروستك الحلوة قمر بلال مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي عروستك الحلوة قمر بلال مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي عروستك الحلوة قمر بلال عروستك الحلوة قمر بلال أجمل ليالي العمر كله الليلة وادي الحبايب كلهم والعيلة أجمل ليالي العمر كله الليلة وادي الحبايب كلهم والعيلة جايين يباركوا بالقلوب ويهنوا وادي الملاح بزغرته ويغنوا والشمع يقايد والزهور حواليكم من عين حاسدكوا قلبي تم عليكم والشمع يقايد والزهور حواليكم من عين حاسدكوا قلبي تم عليكم عروستك الحلوة قمر بلال مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي عروستك الحلوة قمر بلالي مبروك عليك يا مجداني يا غالي يا غالي عروستك الحلوة قمر بلالي عروستك الحلوة
الرصيف نمرة خمسة الذي صدر عام 1956 وكلمات فتحي قورة والحان عبد العزيز محمود وبصوت هدى سلطان من بحري ومن حبوه
من بحري وبنحبوه عالقمة بنستنوه شبك الجملات وشبكني وازاي نقدروا نمسوه من بحري وبنحبوه ايوه ايوه من بحري وبنحبوه عالقمة بنستنوه شبك الجملات وشبكني وازاي نقدروا نمسوه بحري وبنحبه أيوه أيوه سلمت عليه بالايد والعين بصت للعين خطفه من غير مواعيد زادوا العشاق اتنين سلمت عليه بالايد والعين بصت للعين خطفه من غير مواعيد زادوا العشاق اتنين شغلتنا عينيه من نظرتها ويا خوف عليه من حلاوتها شغلتنا عينيه من نظرتها ويا خوف عليه من حلاوتها لا يروح مني وياخده والفكر في حبه يتوه من أولاده والفكر في حبه يتوه شبك الجملة وشبكني وازاي نقدر ننسوه من بحري وبنحبه ايوه ايوه من بحري وبنحبه عالقمة بنستنوه شبك الجملة وشبكني وازاي نقدر ننسوه من بحري وبنحبه أيوه أيوه
من قلبي وروحي هويته هويته وبنمني العين نيمته وبرمشي العين غطيته غطيته لما قابلته وكلمته من قلبي وروحي هويته هويته وبنمني العين نيمته وبرمشي العين غطيته غطيته ما بدش انام ولا نوم جاني لا اشوف في منام انه جفاني من كتر ما بيشغلوا وبيتمنوا يقابلوا من كتر ما بيشغلوا وبيتمنوا يقابلوا شبك الجملات وشبكني وازاي نقدر ننسوه من بحري وبنحبوه ايوه ايوه من بحري وبنحبوه عالقمة بنستنوه شبك الجملات وشبكني وازاي نقدر ننسوه من بحري وبنحبه أيوه أيوه أيام وسنين في هواه وأنا بين فرحتي وألمي يهجرني وأقول أنساه وإن شفته أرجع في كلامي لو بعده يزيد ولا يطول الحب يجدي زي الأول يا سلام على أم وأبوه قولولي ازاي عملوه يا سلام على أم وأبوه قولولها ازاي عملوه شبك الجملة وشبكني وزي نقدر ننسوه من بحري وبنحبوه أيوه أيوه من بحري وبنحبوه عالقمة بنستنوه شبك الجملة وشبكني وزي نقدر ننسوه من بحري وبنحبوه
خدني معاك اللي انت مسافر كلمات محمد حمزة والحان بليغ حمدي وبصوت شادية
خدني معاك عند الحبايب خدني معاك خدني معاك عند اللي غايب خدني معاك وحياتك يا ماشي عدي ولا تنساش حبيبي راح ولا جاشي وحياتك يا ماشي عدي ولا تنساش حبيبي راح ولا جاشي من تاني وانا صابرة عالحنين مش قادرة من فين وانا صابرة عالحنين مش قادرة ولاجل خاطره مسافرة خدني معاك ياللي انت مسافر خدني معاك خدني معاك ياللي انت مسافر خدني معاك خدني معاك عند الحبايب خدني معاك خدني معاك عند اللي غايب خدني معاك وحياتك يا جرة يا مسافر لقمرنا من يوم فراقه ديارنا وحياتك يا جرة يا مسافر لقمرنا من يوم فراقه ديارنا غابت في بعد القمرة بكيت عليه الشجرة غابت في بعد القمرة بكيت عليه الشجرة سألت عليه كم مرة خدني معاك ياللي انت مسافر خدني معاك خدني معاك ياللي انت مسافر خدني معاك خدني معاك عند الحبايب خدني معاك خدني معاك عند اللي غايب خدني معاك والله ان قلت عدي سبع بحور لقعدي حتى انت عبت مهدي والله ان قلت عدي سبع بحور لقعدي حتى انت عبت مهدي عدي وخدني معاك خدني الحبيب هناك عدي وخدني معاك خدني الحبيب هناك ده انا واقفه بستناك خدني معاك ياللي انت مسافر خدني معاك خدني معاك ياللي انت مسافر خدني معاك خدني معاك عند الحبايب خدني معاك خدني معاك عند اللي غايب خدني معاك خدني معاك عند الحبايب خدني معاك خدني معاك عند اللي غايب خدني معاك
الأصدقاء اليوم مع كلمات عمر بطيشة وألحان محمد سلطان وبصوت فايزة أحمد أيوة تعبني هواك كان معكم سامي هلال بأسرة برنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام تحياتي للجميع الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي
ده انا من شوقي انا من شوقي بشوف في الدنيا بعينيك انت مش بعينيا حتى ضحكة وحتى دمعة أمرها بإيديك مش بإيديك ايدينا نبقى فرحتين فرحتين فرحتين عايشين في دنيا العاشقين العاشقين العاشقين في ايدينا نبقى فرحتين فرحتين فرحتين عايشين في دنيا العاشقين العاشقين العاشقين في ايدينا نبقى فرحتين فرحتين فرحتين عايشين في دنيا العاشقين العاشقين العاشقين يا منور ايام يا مجور احلامي يا واخدني فوق في العالية واخدني فوق في العالي في العالي يا عاجبني وتعبني يا شاغلني وسايبني قول من غيرك على بالي قول من غيرك على بالي على بالي يا منور ايامي يا مصور احلامي يا واخدني فوق في العالي يا واخدني فوق في العالي في العالي يا عاجبني وتعبني يا شاغلني وسايبني قول من غيرك على بالي قول من غيرك على بالي على بالي عمر الزمن ما يغيرني طول ما انت جنبي طول ما انت جنبي طمني طول ما انت جنبي اللي انت اقرب لي مني طول ما انت جنبي عمر الزمن ما يغيرني طول ما انت جنبي طول ما انت جنبي مطمني طول ما انت جنبي يا اللي انت اقرب لي مني طول ما انت جنبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي عمر الزمن ما يغيرني طول ما انت جنبي طول ما انت جنبي طمني طول ما انت جنبي يا اللي انت اقرب لي مني طول ما انت جنبي عمر الزمن ما يغيرني طول ما انت جنبي طول ما انت جنبي مطمني طول ما انت جنبي يا اللي انت اقرب لي مني طول ما انت جنبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي عمر الزمن ما يغيرني طول ما انت جنبي طول ما انت جنبي طمني طول ما انت جنبي يا اللي انت اقرب لي مني طول ما انت جنبي عمر الزمن ما يغيرني ما انت جنبي طول ما انت- طول ما انت جنبي يا اللي انت اقرب ليلي وانت اللي انت جنبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي ايوه تعبني هواك وياك يلي ظلمت الحب معاك أيوة تعبني هواك وياك يلي ظلمت الحب معاك أيوة تعبت تعبت تعبت زي ما بتقول وتغير أيوة تعبت تعبت تعبت زي ما بتقول وتغير اتغيرت من الحرمان مش بتحمل زي زمان اتغيرت من الحرمان مش بتحمل زي زمان وراح اتغير انا هتغير الا بحبك طمن قلبك لسه بحبك لسه بحبك ايوه بحبك زي زمان